السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا بالتوحيد ونشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا أن, أن نكون من الموحدين ونسأله سبحانه أن نحشر في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب اللواء المحمود بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق وأن يرزقنا وإياكم نعيما ويقينا وثباتا على الإيمان اللهم أمين اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن الإيمان وعن مفاهيم إيمانية وعن المسلمات الإيمانية العقائدية اللي يجب ويفرض على كل مسلم انه يعرفها كل مسلم يفترض انه يكون على علم بهذه المسلمات الإيمانية ليحيا على بينة وليموت إن شاء الله تعالى موحدا ويبعث مع سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتكلمنا وقلنا إن المؤمن بيؤمن بحاجات منها الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى وحطينا بعض القواعد وبعض المفاهيم منها إن احنا بنصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف يعني ايه الكلام ده يعني ايه من غير تمثيل يعني ايه من غير تكييف من غير تمثيل ان يقول المسلم بلسانه وان يعتقد بقلبه ان صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين طيب والتكييف ان يعتقد المسلم أن صفات الله تبارك وتعالى لا يدرك كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى فكيفية صفات الله تعالى مجهولة بالنسبة لنا نحن المسلمين الآن نحن لا نعلمها لأننا لم نرى الله ولم ندركه بالحواس الخمسة إذا آمنا بالله رب العالمين يبقى نؤمن لما ربنا قال ليس كمثله شيء يبقى نفى عننا التمثيل ونفى التكييف ونفى التحريف تحريف الكلمة عن مواضعه وأثبت الله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات علا كما في القرآن وفي السنة الصحيحة وقلنا أن الله تعالى له أسماء وصفات هذه الأسماء صحت في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا نطق بها القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى ونستأنف المسيرة ونقول ونؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العباد قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فالله سبحانه وتعالى يرضى يرضى عن العباد طيب لما أؤمن أن الله يرضى إيه ثمرة الإيمان بده إن أنت هتجتهد أن تتعلم مراضي الله إيه الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى وتقترب منه وتحاول تنفذه على الوجه الأكمل حتى تنال جائزة الرضا بالله سبحانه وتعالى خلي بالك من دي يبقى دي ثمرة الإيمان احنا ما بنقولش كلام يا اخوانا نظري لا ده احنا عايزين نحول النظري لشيء قلبي وشيء سلوكي الإنسان يحيا به في هذه الحياة كذلك الإنسان المسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني أن الله تعالى لا يحاط به وأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة المؤمنون سيرون ربهم يوم القيامة إنما قبل يوم القيامة لن يرى المؤمنون ربهم صح ولا لا خلي بالك من دي مهمة قوي قوي قوي طيب لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني أن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى يبقى أنت هتعمل إيه هتراقب الله هتخاف من الله عارف أنت الواتس بتاعك الواتس وانت بتكتب اي رسالة لاي حد هتعرف كويس قوي ان الله مطلع عليك حضرتك لما يكون معاكي مثلا موبايل ايفون وتقومي بتكلمي ولد خلي بالك ان الله سبحانه قد احاط بكل شيء علما فهو سبحانه وتعالى يعلم ما تفعلين ويعلم كل كلمة قلتيها وكل حرف كتبتيه وكل فعل فعلتيه الله سبحانه وتعالى يعلمه أحصاه الله ونسوه فوع تنسه هذه القاعدة كذلك يؤمن المسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم الناس اللي هتنعم بأعلى درجات النعيم وأعظم درجات النعيم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الناس هتشوف ربنا المؤمنين هينعموا بأنهم يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى إنما الكفار ومن حذى حذوهم يحجبون يحجبون عن رؤية الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عياذا بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بأن الله سبحانه لا مثل له لكمال صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم لأن الله سبحانه كامل ولأن السنة والنوم من صفات الحوادث من صفات المخلوقين وطبعا السنة والنوم أصلا بيحصل للإنسان بعد ضعف فبيضطر أنه ينام علشان جسمه بقى منهك بقى ضعيف آه والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء الله لا يشبه الخلق سبحانه وتعالى يبقى ما ينفعش تقول أن الله تأخذه سنة أو نوم ونؤمن بأنه سبحانه لا يظلم أحدا لكمال عدله ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى لا يظلم المؤمن ولا يظلم الكافر دي بقى تعلمك ان انت ستلقى إلها عادلا عدلا في كل أحكامه فلو اتظلمت في الدنيا وما أكثر الظلم في هذه الدنيا لو ظلمت في الدنيا أبشر فإن لك ربا عادلا سيحكم بينك وبين ظالمك بالعدل سبحانه وتعالى نؤمن بأن الله سبحانه ليس بغافل بأعمال العباد وما ربك بغافل عما تعملون نؤمن بأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير طب لما تؤمن بأن الله على كل شيء قدير لو أنت ما بتخلفش وانت بتقول اصل الاطباء بيقولوا مستحيل طبيا ان انت تخلف صح هو مستحيل طبيا مستحيل في قدرة البشر انما في حاجة اسمها قدرة الله الله قادر ان ييسر لك سبل الانجاب دي مش دروشة لا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي قدرة علمية قدير وهو الرب سبحانه وتعالى نؤمن بأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الحي السميع البصير الله تبارك وتعالى هو العزيز والعظيم والحكيم الله تبارك وتعالى هو الرحيم هو الغفور هو الودود سبحانه ذو العرش المجيد نؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى الإيمان بأسماء الله وصفاته يا أخواننا بيجعل الإنسان حاسس إنه في معية الرب العظيم سبحانه وتعالى من بركات وثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته اتصال قلب هذا العبد بالله لما الإنسان يا أخواننا بيبقى موقن إنه له رب عظيم بيسجد ويقول له يا رب يا عظيم يسر لي هذا الأمر هو عليك هين لما الواحد بيحس انه له رب عظيم بيدعوه ويرجوه وهو عنده يقين ان الله سبحانه وتعالى سييسر امره وسيجيب سؤله عشان كده الواحد دايما يا اخوانا ما بييأسش من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون نؤمن بثبوت كل ما اثبته الله لنفسه في القرآن وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى ونتبرأ لله تبارك وتعالى من محذورين عظيمين التمثيل والتكييف زي ما اتفقنا التمثيل اللي هو ايه ان انت تقول هذه الصفة مثل صفات الله هديك مثال واحد بيقول الله عز وجل ليس كريما ليه يا سيدي يقول لك ازاي ربنا يصف نفسه بالكريم او الجواد وفلان في الدنيا اسمه كريم ازاي ده يبقى كده شرك ازاي يا عم فيعمل ايه بقى صاحبنا عشان يتبرأ من المسألة دي يقول لك خلاص انفي بقى الصفة دي عن الله دي صفة المخلوق يبقى ما ينفعش ان هي تبقى صفة للخالق فبنقول له ومين قال لك ان الاشتراك في الاسم او في الوصف يقتضي الاشتراك في المسمى بمعنى مين قال لك ان لما اقول فلان كريم انه بيشابه الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى مين قال لما اقول فلان ده انت كنت النهارده حاجه عظمه لما اقول لواحد كده انت حاجه عظمه وحاجه ممتازه هو لما ربنا يبقى اسمه العظيم واقول ان فلان ده كان عظيم النهارده في شيء معنى كده ان انا اشركت بالله لا الاشتراك في الاسم ليس بالضروري ان يكون يساوي اشتراك في المسمى لا العظيم سبحانه وتعالى وهو الرب سبحانه وتعالى هو العظيم الحكيم سبحانه وتعالى فالاشتراك في الاسم لا يقتضي أبدا الاشتراك في المسمى فاحذر أن تمثل الله تعالى بخلقه أو أن تشبه الله تعالى بخلقه لا نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري عليه سحائب الرحمة قال من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر خلي بالك من المعنى ده لا تشبه الله بخلقه لا تمثل الله تعالى بخلقه وكذلك لابد وأن تنجو من التكييف التكييف مش التكييف اللي هو اللي بيبرد لا التكييف يعني ان انت توصف ربنا سبحانه وتعالى او اسم من اسماء الله او صفة من صفات الله بكيفية معينة تربطها بكيفية من الكيفيات المخلوقة اللي انت شايفها لا احنا قلنا الله عز وجل لا يحاط به سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما واخد بالك فما ينفعش ان انت تكيف صفات الله تبارك وتعالى ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه كل شيء نفاه الله عن نفسه انت تنفيه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة يبقى خلاص يا سيدي انت بتكره ما كرهه الله الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه هذه الصفات يبقى أنت من باب أولى أن أنت تنفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى فنؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا للضد وبضدها تتميز الأشياء لما أقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى على طول أنا بقول الله هو الحي الحياة الأبدية السرمدية التي لا تسبق ب ب ب ب ب بفناء ولا يلحقها عدم واخد بالك إذا الله سبحانه وتعالى إذا نفينا عنه شيء يبقى بنثبت الكمال بالضد ونسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن يا إخوانا الكلام عن الله كلام دقيق شرف العلم يرجع إلى شرف المعلوم ولا أشرف من الكلام إلا عن الله سبحانه وتعالى مفيش أشرف من الكلام عن الله فأنت لازم تكون واضح ودقيق جدا جدا جدا في كل كلمة بتخرج من لسانك عن ربنا واخد بالك لازم تاخد بالك كذلك من مقتضيات الإيمان ومن مسلمات الإيمان أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق ملائكة لازم تؤمن بأكتر من حاجة في قضية الإيمان بالملائكة تؤمن بوجود الملائكة أن الملائكة موجودة وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الملائكة لعبادته قال الله تعالى في وصفهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كل دور الملائكة العبودية لله وتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى بشكل مطلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دي شغلتهم كذلك نؤمن في الملائكة الإيمان بما علمنا ربنا تبارك وتعالى اسمه أو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يعني نحن نعلم أن من أسماء الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام صح ولا لا سيدنا جبريل وظيفته ايه امين الله على وحيه طيب ميكائيل موكل بايه بالامطار والارزاق اسرافيل موكل بايه بالنفخ في الصور ملك الموت يمكن ده اشهرهم ملك الموت ايه موكل بقبض الارواح صح ولا لا حلو يبقى انت بتؤمن بده بتؤمن ان الله عز وجل اوجد ملائكه في البيت المعمور يدخل البيت المعمور كل يوم سبعين ألف ملك يسبحون الله ينزهون الله يتعبدون لله يتحنثون لله ثم يخرجون ولا يعودون إليه مرة أخرى جميل تؤمن أن هناك ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون أماكن الذكر نؤمن بحملة العرش صح نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أوجد ملكين رقيب وعتيد نؤمن بملائكة في الجنة نؤمن بخازن النار نؤمن بالملائكة التي ستسأل العبد في قبره نؤمن بكل ده صح ولا لا طب ده ليه بنؤمن بيه ليه لأنه ورد ذكره بشكل صريح في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نؤمن بما علمنا الله تعالى من صفات هذه الملائكة ونؤمن بما علمنا الله تبارك وتعالى من وظائفهم جميل لو قلنا ايه ثمرة الايمان بالملائكة دي نقطة مهمة قوي ايه ثمرة الايمان بالملائكة الواحد يا اخوانا لما بيكون على يقين بان هناك ملائكة حوله مش بيستحي من الله مش هو لما بيكون عنده شيء من اليقين وعنده شيء من البصيرة وعنده شيء من الخشية لو كان عايز يجترئ على الله في خلوة لو كان عايز يفتح الموبايل بتاعه ويشوف مقطع إباحي بس هو في ذات الوقت عنده نزاع داخلي عنده حرب داخلية شيطانه وشياطين الإنس قاعدين يقولوا كبر دماغك وعيش اللحظة يا عم بقى انتوا هتخنقوا نفسكم ليه آه والحتة اللي جوه الطيبة بتاعته الديانة اللي عنده أو الفطرة السليمة اللي عنده بتقول له خلي بالك في ملائكة قاعدة جنبك استحيي منهم استحيي منهم آه فتتعلم دي إن الملائكة أنت بتؤمن بيها ومن ثمرة الإيمان دي إن أنت بتستحيي من الملائكة من ثمرات الإيمان بالملائكة أيضا أن تكون على علم بأن هناك مخلوقات أطيع لله سبحانه وتعالى منك مخلوقات أكثر تحنث وتعبد لله سبحانه وتعالى أنت عارف لما واحد بيحصل له حاجة اسمها غرور التدين أحيانا بعض الشباب لما بيتدين بيجي له نفخة كده نفخة كدابة أنا كويس وأنا الشيخ وأنا مش عارف إيه آه ولكن صاحبنا ده هو نفس الإنسان ده لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يؤمن إيمان صحيح بالملائكة ويعرف إنهم يعني يعبدون الله تبارك وتعالى ورغم كده لما يجوا يتسألوا يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يبدأ يستحي من نفسه يبدأ يحس ان الغرور بتاعه على ايه ده في كائنات مخلوقة ومفطورة على حب الله والتعبد لله لا تغمض لها طرفة عين إلا وهي في عبادة اتعلم من دي اتعلم من دي كذلك نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله حجة على العالمين ومحجة للعالمين للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم أنزل الله تبارك وتعالى هذه الكتب لكي تكون دستورا يعمل به الناس في الأرض علشان كده الناس اللي بتقول كل شوية احنا عايزين دولة مدنية وعايزين دساتير مدنية علمانية بديلة عن كتاب الله سبحانه وتعالى بنقول لهم يبقى انتوا كده عندكم مشكلة انتوا مش, مش فاهمين ان الوظيفة الأساسية للكتاب أي أن ينزل ليعمل به ليتحاكم إليه ليسير الناس على هديه إنما لو الناس ما اتبعتوش هيبقى القرآن ده بالنسبة لهم زي الروايات اللي بيقروها هيبقى زيه زي الجرنان اللي بيقروه هيبقى زيه زي كلام البشر اللي بيقروه ده يبقى كارثة والفرق بيننا كمسلمين وبين غير المسلمين أن القرآن عندنا ليس مجرد كتاب تراتيل يعني هو بس مش مجرد كتاب عشان تاخد منه حسنات يوم القيامة أو مش مجرد كتاب علشان يعمل لك نوع من أنواع الإنعاش الإيماني العاطفي ويستجيش عاطفتك فقط لا القرآن دستور للمسلم هذا الدستور أنزله الله تعالى لينذر من كان حيا أي لينذر بالقرآن من كان حيا ويحق القول على الكافرين نؤمن بهذه الكتب أعظم هذه الكتب الكتاب الناسخ الكتاب الخاتم وهو القرآن العظيم قبله كان الإنجيل قبله التوراة قبله الزبور الزبور أنزله الله تعالى على نبيه داود التوراة أنزلت على سيدنا موسى الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام نؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبي ورسول إلا ما أصابه التبديل والتحريف ولذلك خد بالك من القاعدة دي احنا بنؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل توراة على سيدنا موسى طب التوراة اللي في ايد الناس اللي هناك دول دلوقتي اللي بيقتلوا المسلمين وبيدبحوا المسلمين في المسجد الأقصى دي مش توراة وده كلام محرف ده كلام محرف نسب إلى الله زورا وبهتانا أما القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فله وظيفة القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت وتحدى به العالمين سبحانه وتعالى القرآن أنزله الله هدى للعالمين الله تبارك وتعالى أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وهو محفوظ بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بميقات القرآن بتاعنا سيظل مصلحا للزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنما الكتب السابقة كانت كتب صالحة في وقت معين ينتهي بنزول ما ينسخها وقد حفظ الله تبارك وتعالى القرآن حفظ الله القرآن من التبديل والتحريف ليس في كتاب الله ولله الحمد لا تبديل ولا تحريف ولا تغيير ولا أخطاء نحوية ولا أخطاء صرفية ولا أخطاء بلاغية ولا أخطاء إعجازية زي ما بعض الناس بتروج على السوشيال ميديا الناس دي يا إخوانا بالبلدي كده بتضحك عليكم بتستغل جهالة كتير من عامة المسلمين بكتير من الأحكام وبكتير من الأمور وبيتقوا بقى يضحكوا عليهم فخلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم نختم الحلقة بتاعتنا هل يكتفى بالقرآن عن السنة اوعى اوعى تكتفي بالقرآن عن السنة الله عز وجل قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة متممة للقرآن مفسرة للقرآن مبينة للقرآن عشان كده الإمام الشافعي الإمام الجليل قال والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن أفي السنة شك اوعوا حد يلعب في دماغكم من الجماعة اللي قاعدين يلعبوا في دماغكم ليل ونهار ويقولوا لكم البخاري وحده لا شريك له واللي يطلع يقول لك البخاري مسخرة واللي يطلع يقول لك ده احنا رافعين قضية علشان ننقي الكتب التراثية من كلام البخاري وغيره دول ناس ضعاف علميا الواحد فيهم ما يعرفش يقرأ سند فضلا عن متن أنا بقول لك اهو اقرأ وافهم علشان تتعبد لله صح واجب الحلقة واجب الحلقة هنقرأ كتاب جميل اسمه أفي السنة شك لأخينا الأستاذ أحمد يوسف السيد وتبدأ تعرف إيه قيمة السنة وحجية السنة ومين أعداء السنة وليه عايزين يلغوا السنة وإيه قيمة السنة وإيه قيمة القرآن وإيه قيمة الوحي قرآنا وسنة وإزاي يعيش الإنسان بالقرآن والسنة في حياته أسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وأن يرزقنا جنة الخلد وأن يغفر لنا زلاتنا وآثامنا اللهم أمين هنكمل مع بعض المسلمات الإيمانية والقوانين الإيمانية في الحلقة القادمة إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير السلام عليكم